تلميذه تيموساوس الرسالة الثانية وصلنا لغاية فين فتقوى أنت يا ابني بالنعمة التي في المسيح يسوع أول آية في إصحاح اتنين أفكركم تاني رسالة تيموساوس الثانية بنسميها رسالة الوداع لأن دي الرسالة اللي بعتها بولس من سجنه في روما لتلميذه تيموساوس قبل استشهاده ودي الرسالة اللي هيقول فيها قد جاهدت الجهاد الحسن وأكملت السعي حفظت الإيمان وأخيرا وضع لي إكليل البر فدي كان عارف وقتها أنه رايح السم فكانت أيامه الأخيرة فبيقول توصياته الأخيرة لأقرب التلاميذ ليه اللي هو تيموساوس ويمكن ده اللي يديها قيمة مختلفة عن بقية الرسائل من ناحية انها التوصيات الوداعيه اول اصحاح شفنا مشاعر الحب اللي بيقدمها بولس لتلميذه تيموساوس والتوصيه بتاعه لا تخجل بشهاده ربنا ولا بي انا اسيره ما تتكسفش من خدمه ربنا والكلام عن ربنا وما تتكسفش من ان ابوك الروحي بولس مسجون وكلموا عن قصد الله في خلاص الناس وانشغالنا احنا كخدام بتتميم قصده اللي مستعدين نحتمل كل شيء عشان نوصل الرسالة للناس لأني عالم بمن آمنت وموقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي في ذلك اليوم أصحاح اثنين فتقوى أنت يا ابني بالنعمة التي في المسيح يسوع فكرة القوة بالنعمة تكلمنا عنها في آخر المرة اللي فاتت أن القوة الروحية هي قوة عمل النعمة في حياة الإنسان النعمة ممكن تشتغل مع كل إنسان لكن في واحد بيدي فرصة لنعمة ربنا تشتغل وفي واحد بيعطل نعمة ربنا احنا كلنا واخدين نعمة الروح القدس ساكن فينا لكن بيشتغل فينا بدرجات مختلفه في واحد يشتغل فيه بحماس وبقوة لأنه مش بيعطله لما بيقول له توب بيتوب لما بيقول له صلي بيصلي لما بيقول له سامح بيسامح لكن اللي بيطفي الروح أو يقاوم الروح طبعا مش هيتقوى بالنعمة فتقوى يا ابني بالنعمة يعني سيب النعمة تقويك ودي معناها انك لا تطفئ الروح ولا تقاوم الروح ولا تعطل عمل الروح لكن امتلئ بروح الله اللي يدي الإنسان نعم والنعمة دي في المسيح يسوع يعني مفيش نعمة بره المسيح على قد ما تثبت في المسيح يسوع له المجد على قد ما تبقى مملوء نعمة وعشان كده قلنا أي ممارسة روحية إن كان صلاة أو قراية إنجيل أو اجتماع أو خدمة غرضها الأساسي هو الالتصاق بالرب يسوع له المجد على قد ما نلزق لربنا على قد ما نبقى أقوياء بالنعم وما سمعت مني بشهود كثيرين أودعه أناسا أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا الآية دي مهمة ناخدها حتة حتة ما سمعت مني إذا في أمور كثيرة سمعها تيموساوس عن بولس يمكن ما تسجلتش في الكتاب وده اللي بنسميه التقليد التقليد هو التراث الروحي الضخم المسلم من جيل الآباء اللي استلموا عن المسيح رأسه للأجيال اللي بعدهم ما تسجلش كله في الكتاب لكن هو ده التقليد اللي حافظاه الكنيسة فهنا بيقول له ما سمعت مني إذا في حاجات سمعها كتير قوي وشربها وهيعلم بيها طيب لعل واحد يقول ما هنا تيموساوس هيضيف من دماغه أو عنصر الزمن وعنصر النسيان يقول له ما سمعت مني بشهود كثيرين يعني تأكد من الحاجة اللي انت هتقولها ان كان في ناس تانية شاهدة على الكلام لألا يقول ايه ده حديث خاص لبولس الرسول محدش يعرفه غيري لا بلاش منه ده احنا عاوزين التعليم العام اللي كل الكنيسة سمعته وشهود كثيرين يؤكد سلامته دي تضيف لسلامة التعليم إن ما هواش تعليم شخصي وإنما تعليم عام سمعوه شهود كتار منهم تيموساوس اللي بقى أسقف اللي هيقدر يقول لولاده بعد كده أنا شفت بولس بيصلي بالإجبية صلاة المزامير هنا ما, ش... ما رآه وما سمعه ما سمعت مني بشهود كثيرين أودعه شوفوا مسؤولية الأسقف أودعه أناسا أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا بولس وهو رايح السماء مش بيفكر في تيموساوس وخدمته بيفكر في الجيل اللي وراه فبيقول له يا تيموساوس اللي انت سمعته مني حط وديعة عند ناس يكونوا أمنا عشان هم كمان يسلموا اللي بعدهم الوديعة هنا المقصود بالوديعة الإيمان الإيمان المسلم مرة للقديسين زي ما بيقولها رسالة يهوذا الإيمان اللي استلمناه والحياة الكنسية اللي تعلموها الرسل من المسيح سلموها لتلاميذهم كوديعة يحافظوا عليها زي عينيهم ويسلموها للي بعدهم عشان كده يسمونا كنائس تقليدية تقليدية مش معناها بنقلد لا مقصود بيها معناها نتمسك بما استلمناه نتمسك بتقليد الآباء تقليد الآباء مش عملية تمثيل للي كانوا بيعملوه الآباء إنما اقتناع ومعايشة وحفظ وتمسك بكل اللي استلمناه جيل عن جيل هل ده يلغي التطوير والتجديد لا نطور ونجدد بس في الأسلوب لكن في العقيدة في الفكر لا ما ينفعش نطور ولا نجدد يعني قالوا مثلا زمان كانوا يؤمنوا باسم الاب والابن والروح القدس ينفع نطور فيها لا ما ينفعش لكن ينفع نبسط في شرحها النهارده بطريقه عصريه هل زمان قالوا المسيح له المجد مات من اجل خلاص البشر هل دي نطور فيها لا مش هنطور فيها دي دي حقيقه ده الايمان دي العقيده لكن نشرحها بامثله اه ممكن نجدد في شرح الامثله عشان نشرح للناس بلغه تناسب زمنهم ما سمعت مني بشهود كثيرين أودعه هنا الوديعة دي كلمة قوية قوي لأن الواحد ما فرطش في الوديعة أبدا أناسا أمناء شرط الناس اللي تستلم الوديعة أو تحافظ على الإيمان أو يبقوا أساقفة في الجيل اللي بعد كده لازم يتوفر فيهم شرطين على الأقل يكونوا أناس أمناء ما يغيروش بدماغهم وما يفصلوش في العقيدة وما يألفوش وما يضيفوش في العقيدة والفكر لا وكمان يكونون أكفاء أكفاء جمع كفء يعني عندهم الكفاءة أن يعلموا آخرين أيضا لأنه المعلم لو عارف كويس بس مش عارف يعلم تقف الحكاية برضه وما تتنقلش من جيل لجيل ففي اختيار المعلم لابد أن يكون أمين في تعليمه سليم في عقيدته وأيضا كفء في تعليمه عشان يوصل الرسالة صح الآية دي من, من ضمن الآيات اللي تؤكد أن الكنيسة عايشة جيل بعد جيل بيسلم اللي وراه والتسليم ده معمول له احتياطات أنه شهود كثيرين والناس أمناء والحكاية زي الوديعة وعندهم كفاءة للتعليم كل دي احتياطات تؤمن مسيرة انتقال التقليد من جيل لجيل ده غير الإنجيل اللي بيحافظ على التقليد لأن لو أي تقليد كان مخالف لروح الإنجيل يبقى تقليد مغلوط لأن الإنجيل والتقليد يكملوا بعض الإنجيل يسموه ساعات التقليد المكتوب أو الجزء اللي قننته الكنيسة كتقليد مكتوب فاشترك أنت في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح بعد ما قال له تقوى بالنعمة وقال له حافظ على الوديعة وسلمها للي وراك بأمانة وبكفاءة قال له اشترك في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح ليه ما قالوش احتمل المشقات اشترك احلى اشترك في احتمال المشقات تدي طعم أجمل ليه؟ لو قال له استحمل المشقات ممكن يحس ان هو الوحيد اللي بيتعب في الخدمة هو الوحيد اللي شايل الكنيسة لكن لما يقول له هات ايدك معانا وشيل هنا يحس انه مشارك لكل الخدام ولكل الأساقفة وكل القديسين لأن ساعات الشيطان يوهم الخادم أنه يعني من غيره الدنيا هتقف ومن غيره الخدمة هتقف ومن غيره الكنيسة هتقع لا إطلاقا كنيسة ماشية وإحنا كلنا اللي بناخد بركة فاشترك في احتمال المشقات وانت مجرد شريك في الخدمة والشريك في الخدمة هو شريك أولا في حمل المشقات لأن الخدمة معناها تعب ومعناها مشقات واحد يقول بقى يوصي تيموساوس الأسقف المبتدئ الشاب بدل ما يقول له أنت بقيت أسقف وبقيت حاجة كبيرة والناس كلها بتخضع لك لا مفاهيم الخدمة لا هي منظر ولا هي كرامة إنما هي تعب ومشقات وأمانة ومسؤولية فقال له اشترك في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح الجزء اللي جاي معلمنا بولس هيدي تشبيهات للخادم او للاسقف في الحته دي ثلاث تشبيهات مهمين قوي كل واحد وهو بيخدم ربنا لو حط التشبيهات دي في دماغه هيستفيد كتير قوي في خدمته اول تشبيه منهم كجندي صالح ليسوع المسيح في حاجات كتيرة مشتركة بين الجندي والخادم أولها الجدية والالتزام يعني العسكري لما يضربوا البروجي في الفجر كده ما ينفعش يقول لا ملياش نفس أصحى ما فيش حاجة اسمها كده في الجيش يصحى في الفجر زيه زي غيره حتى لو تعبان في نوع من الجدية والالتزام في الوقفة في المظهر في في المواعيد في التزامات شديدة ولو لم يلتزم يحاسب على عدم التزامه فأولا خادم ربنا مش معنى أن ربنا يعني طيب أنه ما يكونش ملتزم لا ده اللي بيخدم ربنا ده يكون ملتزم في كل حاجة في مظهره وفي كلامه وفي علاقاته يكون شخص ملتزم يكون شخص جد جد مش معناها مكشر لكن جد معناها ملتزم وكل مسؤولية تتحط عليه يلتزم بيه ده أول وجه شبه بين الجندي والخادم كمان هنا يحط وجه شبه تاني حمل المشقات الجندي فعلا بيتعب أي جندي في التدريب أو في المعركة بيتعب والخادم لازم يتعب لأنه لو ما تعبش ما تبقاش خدمة ده هي خدمة خلاص النفوس أكتر مجال فيه تعب لأنه ده معركة بيننا وبين الشيطان وده وجه شبه آخر إن الجندي بيحارب والخادم بيحارب الجندي بيحارب أعداء منظورين الخادم بيحارب شياطين ليه؟ الفريسة بني آدم نفس النفس دي الشياطين عاوزين ياخدوها جهنم والكنيسة عاوزة تاخدها الملكوت خدام الكنيسة بيحاربوا عشان يرجعوا ولاد ربنا لحضن الكنيسة والعالم عاوز يسرق ولاد ربنا ياخدهم جهنم فدي معركة فالمعركة ما ينفعش يبقى فيها دلع فالخادم زي الجندي لأنه بيحارب أحد الآباء الكهنة مرة ليلة تكريسه أو كان يعني بيفكر في التكريس شاف حلم غريب أنه بيت فيه حريقة وهو قال طالع بسرعة وسط البيت اللي بيولع ويشيل واحد واحد وياخده بره وينقذه وكان كل تفكيره يكرس حياته لربنا ولا يكمل حياته الشغل بعد الحلم ده حس ان ربنا بيقول له ايه تعالى ننقذ من النار الناس بتتلوى في النار تعالى اشتغل معانا عشان ننقذ الناس اللي بتموت في النار دي عشان كده في رسالة يهوذا يقول مختط مخلصين من النار مختطفين من النار يعني احنا بنخطف ناس من النار لما يكون واحد ملهي في خطيته بعيد عن ربنا احنا بنغير مساره من جهنم الى الابدية بنعمة ربنا فدي خدمة مش بسيطة ده عمل يحتاج فدائيين يحتاج جنود لكن لئلا يظن البعض ان احنا بنحارب يعني جيش وسلاح ما عندناش الكلام ده يقول معلمنا بولس في أفسس الستة لأن حربنا ليست مع لحم ودم يطمنوا العالم كله إحنا ملناش حرب مع بشر خالص مصارعتنا ليست مع لحم ودم بل مع أجناد الشر الروحية في السماويات إحنا بنحارب قوى الشر الشياطين ومؤامراتهم والناس الأشرار اللي بتعلم الناس غلط بنحاربهم بالصلاة بنحاربهم بالصوم بنحاربهم بالحب بنحاربهم بالتعليم المستقيم لكن احنا ما بنمسكش سلاح في ايدينا اشترك انت في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح ليس احد وهو يتجند يرتبك باعمال الحياه لكي يرضي من جنده برضو دي وجه شبه تاني بين الجندي وبين الخادم اللي بيتجند ده ما بيفكرش هيتغدى ايه وهيتعشى ايه بيجيله التعيين لغاية عنده لأنه ما يصحش يبقى عسكري ويصرف على نفسه لئلا يرتبك بأمور الحياة أو أعمال الحياة مش مفروض يرتبك في الحاجات دي المفروض كل اللي يشغله القائد بتاعه عاوز ايه والمطلوب منه ايه فهنا بيقول له ليس أحد وهو يتجند يرتبك بأعمال الحياة إن كان عاوز يرضي من جنته إذا وجه شبه آخر إن الجندي كل اللي يشغله رضا من جنده والخادم أيضا كل اللي يشغله رضا المسيح له المجد اللي جنده إذا كل واحد بيخدم يشغله جدا يا ترى القائد الأعلى ليا المسيح له المجد عاوزني أعمل إيه مش بيمشي بدماغه مش بيمشي بمزاجه في كل خطوة بيرجع لربنا يقول له رب عاوزني أعمل إيه النفس دي يدخلوا لها إزاي البيت الخربان ده ننقذه إزاي المشكلة دي تتحل إزاي يرضي من جنته يبقى مشغولية الخادم دايما إنه عاوز يرضي ربنا كما أن الجندي عاوز يرضي القائد بتاعه وهو بيرضي من جنده لا يرتبك بأعمال الحياة عشان كده تلاحظوا ان ربنا يسوع المسيح لما بعت تلاميذه إرسالية في الأول في متى عشرة قال لهم لا تحملوا كيسا ولا مزودا ولا عصا ولا تسلموا على أحد في الطريق ليه يا رب ده كله عشان ما ينشغلوش بحاجة أبد طب بس يشيلوا كيس للأكل يمكن يقعدوا يومين ثلاثة قال لهم لا أنا هدبر لكم حالكم لا تشيلوا مزود ولا عصاية ولا أحذية ولا ذهبا أو نحاسا أو فضة في مناطقكم هيمشوا من غير فلوس كمان من غير فلوس طب يا رب دي صعبة في الدنيا دي ما يفكروش في حاجة عاوزهم لا يرتبكوا بأعمال الحياة المسيح له المجد لم يكن ما كانش يحمل فلوس أبدا ولا تلاميذه وعلم تلاميذه عمرهم ما يفكروا في القرش حتى لما بدأت الكنيسة بعد صعود المسيح كانت الناس تجيب الفلوس وحطها فين تحت أرجل الرسل ياخدوش في إيديهم حاجة حتى ليه ما ياخدوش في إيديهم تبقى الفلوس تحت رجليهم عشان ما ينشغلوش لا بحسابات ولا فلوس الحاجات دي تحت رجليهم لكي لا يرتبكوا بأعمال الحياة إن كانوا دول هيعلموا العالم الحياة المسيحية اللي مبدأها لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون ولا لأجسادكم بما تلبسون يبقى هم أول ناس يعيشوا الحكاية دي وحتى في خدمتهم ما يعلوش هم مصاريف خدمتهم واللي منكم يدخل خدمة ربنا يحس إن الحكاية دي حقيقية أقل حاجة تشغل الخادم موضوع الفلوس فلوس تجري ورا الخدمة مش الخدمة اللي تجري ورا الفلوس صدقوني ياما الواحد بيشوف الحاجات دي قدامه احكي لكم موقف من خدمة العشوائيات في مرة زمان لما كنا بنبتدي الخدمة دي وكنا نازلين في اتوبيس كده وبعدين كانت تصوني مرات ابونا في المنطقة الفقيرة اللي رايحينها قبل ما بقى كاهن يعني قالت لي يا فلان عندنا ثلاث عرايس بنجهزهم عاوزين لكل عروسة 500 جنيه وكانت الحكاية على قد قوي ولسه مبتدئين فقلت لها ربنا يبعت بس أنا بإيمان الضعيف ما كنتش متوقع لأني كان بالعافية بنكمل فلوس الشهريات والتموين اللي نازلين نوزعه على العائلات وقبلها بيومين جالي 500 جنيه قلت كويس ادينا نجهز واحده وركبنا الاتوبيس ورحنا ففي السكه انا بقول بسلامه نيه آه يا جماعه هو كان المطلوب كذا كذا لكن ربنا يبدو ما سمحش واراد ان واحده تتجهز وربنا يبعت للباقي الاقي واحده لاول مره تنزل معانا الخدمه تقول لي انا جايبه ألف جنيه في شنطتي وعمال اصلي اقول له يا رب وجهني احطها فين فالظهر ربنا عاوزها ففعلا حطيتها وبقت وكملت الحكاية ياما قصص زي كده كل يوم بنشوفها عشان الواحد يتعلم ألا يرتبك بأعمال الحياة أقل حاجة تشغلنا الفلوس الفلوس بتيجي النفوس هي الصعبة مش الفلوس الفلوس سهلة أوي ليس أحد وهو يتجند يرتبك بأعمال الحياة لكي يرضي من جنته يبقى الجندي الخادم جندي عشان عاوز يرضي رئيسه الخادم جندي لأنه ملتزم وجد الخادم جندي لأنه يحتمل المشقات الخادم جندي لأنه بيحارب عدو الخير الخادم جندي لأنه لا يرتبك بأمور هذه الحياة كل ما الخادم ما اهتمش بالجسديات واهتم بالروحيات يتقوى بالنعمة أكتر ويبقى مؤثر أكتر أفكركم بخادم عظيم جدا زي يوحنا المعمدان يوحنا المعمدان ده ما كانش يفكر خالص لا في أكل ولا في شرب ولا في لبس شخص ناسك جدا ومش عاوز حاجة من الدنيا هذا الناسك المتوحد القوي يوم ما كان يوقف يوعظ كل اليهود يطلعوا يبكوا قدامه ويتأثروا وكلهم تابوا وفرش الأرض كده قدام المسيح عشان المسيح يلاقي النفوس تائبة خدم حوالي ست شهور توب آلاف من البشر كان يعد الطريق أمام المسيح ده كله ليه لأنه لم يرتبك بأعمال الحياة بل كان يريد أن يرضي من جنده وأيضا المثل الثاني للخادم إن كان أحد يجاهد لا يكلل إن لم يجاهد قانونيا هنا جهاد قانوني أو الإكليل أو اللغة هنا لغة رياضية يعني إيه في الزمن ده كان في ألعاب مشهورة في الرومان الألعاب الأولمبية بدأت مع الرومان فالترجمة بتاعت اللعب الآية دي تقول إن كان أحد بيتسابق او بيلعب الرياضه وبيتعب فيها عشان يوصل للاكليل لازم يلعب اللعبه صح واخدين بالكم مثل ما يكون في ماراثون سباق جري مثلا وفي خطوط لكل واحد بيجري فيها لو واحد جري بسرعه قوي بس تعدى الخط بتاعه ما يكسبش لانه كسر القانون بتاع اللعبه فاذا في حاجه اسمها الجهاد القانوني حصلش حاجة في حاجة اسمها الجهاد القانوني الجهاد القانوني مقصود به كتشبيه يعني اللعبة بأصولها فالتشبيه الثاني للخادم هو الرياضي برضو إن كنا شفنا الخادم زي الجندي فيه التزامات الرياضي ملتزم أي شخص رياضي تلاقوا فيه التزامات شديدة حتى ياكل بحساب وينام بحسابه وده اللي قاله لو تفتكروا تيموساوس في الرسالة اللي فاتت في تيموساوس الأولى لما قال له الرياضة الجسدية نافعة لقليل ولكن الروحية التقوى نافعة لكل شيء فهنا التشبيه الثاني أن الخادم زي الرياضي الرياضي ملتزم يصحى في ميعاد وينام في ميعاد ووزنه بحساب وكل حاجة بحساب طب احنا كخدام ملتزمين ولا متدلعين عارفين اشبهها لكم بتشبيه بسيط في الزمن ده تلاقوا الستات بالذات يعملوا دايت رجيم ويصوموا في ويلتزموا في الرجيم بدكاتره وبعدين احنا نقول يا صيام نلاقوا الحكايه كله بيفاصل الله طب هو عشان الرجيم وعشان منظرنا اه نقعد نجاهد وندوس على نفسنا ونخصب نفسنا وبعدين عشان خاطر ربنا نقعد نفاصل ونقول طب بلاش انقطاعي طيب مش عارف ايه طب الصيام طويل هي حاجة شبه كده إن كان الرياضي بيلتزم عشان يكسب جايزة بقى أنت كخادم قدامك الملكوت هتكسبه وتربح نفوس للمسيح يدخلوا معاك الأبدية بدل ما يهلكوا في جهنم أي جايزة دي دي جايزة ملهاش تمن ده أنت المفروض تبقى منتبه جدا للرسالة اللي وراك وللقوانين بتاعتك فهنا يقول له إن كان أحد يجاهد لا يكلل إن لم يجاهد قانونيا يعني مش هياخد الإكليل إلا لو جاهد جهاد قانوني لو عمل اللعب اللعبة صح اتمرن صح معنى كده ان الجهاد مش بمزاج الواحد وان الحياة الروحية ليها قوانين وليها نظام وليها سيستم وعشان كده بنستغرب من اللي عاوز يمشي نفسه بنفسه في الحياة الروحية طب شوف الكنيسة بتقول ايه طب ليك اب اعتراف يوجهك ولا لا لكن تمشي بمزاجك تحلل الغلط وتحرم الصح لا ما ينفعش الكلام ده فيه قوانين كل لعبة ينفع تكون بتتفرج على لعبة لأول مرة تقول أنا هلعب طب اعرف القانون الأول اعرف النظام الأول لكي تكلل إذا جاهدت قانونيا كل إكليل لازم تكون جاهدت قصاده جهاد قانوني من الجهاد القانوني انك ملتزم بامانه الكنيسه وتعليم الكنيسه وايمانيات الكنيسه يعني اللي بيفاصل في الايمان نقول له لا ده مش جهاد قانوني انت بتكسر القانون ليه واحد يقول التناول مش مهم انا كفايه اصلي بيني وبين ربنا نقول له لا ده جهاد غير قانوني انت بتكسر القانون ليه اذا كان المسيح قال غير كده والكنيسه عاشت غير كده بقالها 2000 سنه انت جاي تعمل لعبة على مزاجك لا مش ده اللي استلمناه الجهاد له قانونه في واحد يقول انا خلاص مش ممكن اضيع انا خلصت ومش هتغير تاني ومش هقع تاني ومش هغلط تاني يقول له لا دي افكار غريبة انت صحيح مسكت في ربنا وابتديت طريق الملكوت لكن ده ما يلغيش انك ممكن تقع وممكن تضيع فحاسب على نفسك الافكار اللي عندك افكار غير قانونية مش مظبوطه لازم تحرس نفسك وتجاهد طول حياتك لئلا يأخذ أحد إكليلك أيضا إن كان أحد يجاهد لا يكلل إن لم يجاهد قانونيا تلاحظوا أنه زي ما الجندي له قائد الرياضي له إيه له مدرب كذلك الإنسان المسيحي له قائد ومدرب في الحياة الروحية يعلمه القانون ويبقى بيسوقه في الطريق الروحي عشان يمشي صح عشان كده الناس اللي بترفض ان يكون لها اب اعتراف مثلا بنقول له ده الرياضي بيدور على مدرب يعلمه اللعب ومهما كبر بيرجع للمدرب بتاعه عشان يمشي صح عشان يعمل حاجة غلط انت مش عاجبك النظام اللي حاطه ربنا ليه ما هو ده ليك مش عليك ده ده اللي هيسوقك في السكة الصح يبقى أول مثل للجندي للخادم كان الجندي وتاني مثل كان الرياضي في مثل ثالث يجب أن الحراث الحراث اللي بيحرث الأرض الذي يتعب يشترك هو أولا في الأثمار يبقى التشبيه الثالث هو الفلاح اللي بيشتغل في الأرض الحر... اللي بيحرث الأرض بالذات أو اللي بيحرث ده يعلمنا حاجات كتير برضه اللي بيشتغل في الارض ما كانش يتعب الارض ما تطلعش صحيح الارض فيها خير والارض لوحدها بتخلي البذره تطلع النبات يعني في عمل نعمه هنا في سر الفلاح ما عندوش المعجزه بتاعه ان البذره تبقى شجر دي مش مش بايده هو لكن هو عليه دور انه يزرع ويسقي ويحرث ويشتغل ويروح يوميا يتابع الدور ده هو اللي بيجيب الثمر في الاخر مع ان الارض هي اللي بتطلع وهي اللي فيها النعمه وهي اللي فيها القوه انها تحول البذره الى شجره واخدين بالكم بين التكامل بين النعمه والجهاد الارض ما بتطلعش لوحدها ولا الفلاح يقدر يطلع لوحده ثمر انما هنا توافق عمل الله مع عمل الانسان هو اللي يجيب الثمر فكمان الحراث الفلاح ده يعلمنا دروس كتيرة ليه يصحى من الفجر طب احنا بنصحى من الفجر نصلي نحط بذرة ونسقيها ولا مش على بالنا وبعدين اللي بيحرط الارض عينه في راسه لانه لو نام ولا بص كده ولا كده يمشي في سكه غلط يبوظ حاجه في الارض واخدين بالكم عشان كده في مثل تاني قالوا المسيح من يضع يده على المحراث لا ينظر الى الوراء اللي هيقعد يحرط اوعى يبص ورا لحسن يبوظ المحصول كله فبالتالي برضو اللي رايح على السما عينيه على السما ما تنزلش بص قدامك بصش ورا سبت ايه هتسيب ايه يعني مجد الدنيا وفلوس الدنيا كلام ما يستاهلش خلي عينك على الثمر خلي عينك على الابديه اللي مستنياك الفلاح يتعب طول الموسم ودايما في باله ايه يوم الحصاد امتى يقش ويهيص ويوم الحصاد ده بيبقى عيد عند الفلاحين هو ده اللي احنا بنعمله برضه احنا نخدم ونتعب وكل اللي في بالنا امتى يوم الحصاد يوم ما يجي المسيح يكافئ الحصادين ويحصد كل النفوس اللي ليه يبقى معلمنا بولس بخبرته كخادم قديم وراجل عظيم واسقف كبير ادانا ثلاث تشبيهات للواحد وهو بيشتغل مع كمان الحراث يقول له ايه ايه رايك بقى اول واحد يدوق من ثمر الارض هو اللي تعب في الارض فدي تغري الخادم يقول له عارف انت اول واحد هتفرح يوم ما تلاقي المخدوم اللي تعبت معاه رجع لربنا يعني اقول لكم حاجة لما يكون ابن بعيد عن ربنا وامه بتصلي له بالسنين وبعدين ربنا يفتقده ويرجعه الكنيسة ويتوب ويبتدي حياته مع ربنا فرحة امه تبقى قد ايه ملهاش متى ملهاش حدود يمكن الكنيسة فرحانة وأبونا فرحان والخدام اللي تعبوا معاه فرحانين بس أكتر واحد في الدنيا بتبقى الأم اللي عيطت عليه كتير وتعبت معاه كتير الذي يتعب يشترك هو أولا في الأثمار أول واحد يدوق الثمر ويدوق الفرح لأنه تعب لكن اللي ما تعبش عاوز يكافئ على إيه هيفرح بإيه إذا ما كانش تعب افهم ما أقول وكأن بولس عاوزنا ما ناخدش الكلام ده بسرعة افهمه هو كلام بسيط بس الكلام ده لو خدناه وطبقناه هتتغير حياتنا وهيبقى فيها جدية وهيبقى فيها هدف واضح وهيبقى شكلنا مختلف عن شكلنا العادي اللي سايبين الدنيا تسوقنا زي ما تودينا افهم ما أقول فليعطك الرب فهما في كل شيء يعني هو الواحد بيفهم بنفسه ولا ربنا اللي بيديه الفهم برضه نرجع ونقول ايه عمل مشترك سينرجيزم يسموه الاباء توافق بين الفهم محاولة مني ان انا افهم والفهم كعطية من ربنا يخليني افهم ساعات واحد يقرا الانجيل يقول انا قريت لي اصحاح ما فهمتش حاجة بطلت لا ما انت كده مش هتفهم ابدا حاول تفهم افهم اسعى فتش الكتب ولما تتعب وتحاول يعطيك الرب فهما في كل شيء يبقى اللي بيحاول ربنا يديله فهم واستنارة اللي مش بيحاول وبيقول الكلام صعب مش هياخد حاجة لأنه ما حاولش يفهم بنفسه إذا حتى فهم الكتاب هو وصية وهو عطية افهم دي وصية وليعطيك الرب فهما دي عطية يبقى عشان الواحد يفهم الكتاب محتاج يسمع الوصية افهم يعني حاول وكمان هي عطية للي بيحاولوا يعطيك الرب فهما في كل شيء برضو كلمة جميلة احنا مش بس عاوزين نفهم وصية ربنا ده احنا عاوزين فهم في كل شيء حياة مليانة حاجات مكعبلة وملخبطة ودهاليز عاوزين ربنا يدينا فهما في كل شيء دي عطية ربنا الحكمة دي بتاعت ربنا عشان تعرف تميز الصح من الغلط في مواقف دي عاوزة عطية من ربنا عشان كده من أجمل الطلبات اللي ربنا يستجيبها دايما طلب الحكمة لما الواحد يقول له يا رب اديني حكمة أنا مش فاهم أنا مش عارف أختار أنا مش عارف أخلص أيامي على خير لازم ربنا يستجيب له لأنه طلب الحكمة فيه اتضاع اللي بيطلب حكمة يعني بيعترف قدام نفسه قدام ربنا إنه إنه إنه جاهل وإنه ما عندوش كل الحكمة لما سليمان الحكيم عين ملكا بعد داود أبيه وكان سنه صغير وقف يطلب من ربنا بإلحاح قال له يا رب أنا صغير والشعب كبير قوي مش عاوز منك غير الحكمة ربنا عجبه عجبه الطلب وقال له أنت لو كنت طلبت نفوس أعدائك كنت اديت لك لو كنت طلبت غنى الدنيا كنت هديلك أنت طلبت أهم من ده كله طلبت الحكمة هديلك الحكمة وهديلك اللي ما طلبتوش كله نفوس أعدائك وغنى الدنيا كلها وهخليك حكيم حكمة ما خدهاش حد قبلك لأنك طلبت حكمة ربنا يعجبه اللي يطلب الحكمة فاحنا تعالوا نقول له يا رب اديني حكمة مبارك أنت يا رب علمني عدلك مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك مبارك أنت يا رب أنر أنر لي برك فهمني أنا مش فاهم أنا محتاج منك حكمة صدقوني مواقف كتيرة في حياة الواحد مجرد يرفع قلبه يقول له رب اديني حكمة يلاقي ربنا فعلا خلاه يتصرف صح تعالوا نجرب التدريب البسيط ده فليعطيك الرب فهما في كل شيء ما تاخدش نص دقيقة انك ترفع قلبك في كل موقف وتقول له يا رب مش عارف اعمل ايه اديني حكم مرة في اتنين هتلاقي نفسك اتعودت تطلب الطلب ده كتير وهتلاقي نفسك تزداد حكمة مع الأيام اذكر يسوع المسيح المقام من الأموات من نسل داوود بحسب إنجيلي اذكر يسوع المسيح المقام من الأموات بولس اتعودنا انه دايما بيركز يسوع المصلوب المسيح المصلوب لأنه لما كان بيقول مع المسيح صلبت وحاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح وحامل في جسدي سمات وجراحات الرب يسوع بيركز كتير قوي في تأملاته على صليب المسيح لأن صليب المسيح يعلم الواحد يحتمل ويعلمه الحرب ضد الشهوات ويساعده انه يحس بمحبة ربنا اللي استحمل عشانه كل الغلب ده لكن في صورة تاني لازم المسيحي أيضا يحطها قصاد عينيه مش المسيح المصلوب بس المتألم المهان دي تعلمنا حاجات كتير قوي لكن كمان يسوع المسيح القائم ليه؟ صورة المسيح القائم تدي قوة وتدي نصرة لأن الموت أصعب عدو وأخطر عدو وأكتر حاجة تخوف الناس كلها لما تشوف المسيح طالع من القبر قائم من الأموات تديلك رجاء أنت خايف من إيه آخرتها إيه يعني موت اطمن المسيح غلب الموت خايف من إيه آخر كل المشاكل إيه أكتر ما في المشاكل إيه الموت ولا يهمك منه المسيح غلب الموت لأن بولس الرسول داخل على موت هو عارف انه داخل على موت استشهاد وعارف ان تيموساوس كتلميذ نجيب نفسيته مهزوزة ابوه الروحي الغالي عليه بيودعه في الجواب ده فعارف ان دي مش سهلة عليه فقال له اوعى تتهز يا تيموساوس عينك على ايه على المسيح القائم من الموت كل ما تشوف المسيح قائم من الموت افتكر قول وابويا بولس كمان هيقوم من الموت وانا كمان هموت بكره وهقوم من الموت مع المسيح وكل احبائي هيموتوا وهيقوموا مع المسيح ومهما كانت المشاكل صعبه ومعقده في الاخر في قيامه اموات اذكر يسوع المسيح المقام من الاموات يمكن عشان كده نسبها للمجهول يعني يقول مش القائم المقام وطبعا المسيح قام بقوته لكن احيانا تنسب القيامه للاب كان المسيح له المجد انسان زينا بالظبط هو انسان زينا بس هو كمان الهنا لكن هو عاوز يقول له شوف المسيح بص له كانسان اقامه الاب من الاموات سيقيمنا نحن ايضا معه المسيح له المجد مات كانسان زينا وقام كانسان زينا فلأننا ننظر إلى المسيح في قيامته نقول له يا رب السكة دي حلوة احنا هنمشي وراك عشان لما ندخل على الموت معاك نبقى ضامنين نقوم احنا كمان معاك فكل شخص متألم كل شخص داخل على موت كل شخص مجرب تجارب شديدة كل شخص فيه مخاوف بتلعب بعقله صورة المسيح القائم من الموت تثبته وتسنده وتشجعه وبولس يقول له اذكر يسوع المسيح المقام من الأموات من نسل داوود يعني إنسان زينا له جد اسمه داوود هنا أدي قيمة ذكر من نسل داوود عشان يركز على ناسوته إنسانيته المسيح حين قام قام حقا كإنسان مات وقام عشان كده لما ظهر لتلاميذه قال لهم تعالوا جسوني الروح ليس له لحم وعظم أنا قمت بجد في قيامة للأجساد بجد لأن الروح لا تموت أذكر يسوع المسيح المقام من الأموات من نسل داوود بحسب إنجيلي يعني إيه يعني هو ده الموضوع اللي أنا ببشر بيه إنجيلي هنا يعني بشرطي ما هو بولس له إنجيل إنجيل يعني إيه مش إنجيل مكتوب إنجيل يعني بشارة إيفانجيليون دي يعني الخبر اللي الشخص بيقدمه للآخرين فبيقول بحسب بشارتي وبحسب كراستي وبحسب شغلتي هو ده الموضوع الأساسي أنا بقول لكل الناس أطمنكم وأفرحكم في خبر حلو قوي المسيح قام طب وإيه حلاوة الخبر ده إن كان المسيح قام يبقى كل اللي هيؤمنوا بالمسيح هيقوم وكل اللي هيرتبطوا بالمسيح مش هيغلبهم الموت أبدا هم اللي هيغلبوا الموت أين غلبتك أين شوكتك يا موت أين غلبتك يا هوي واذكر يسوع المسيح المقام من الأموات من نسل داود بحسب إنجيلي يبقى كل خادم بيتعب زي تيموساوس وتجيله إحباطات شديدة ومخاوف ويضعف ويتهز ويمكن واحد غالي عليه زي بولس هيسيبه يقول له اوعى تنسى صورة المسيح القائم افتكر كويس اللي قام من الموت هيقومنا كلنا معاه فدي تشجعك وتسندك الذي فيه في المسيح احتمل المشقات ده بولس بيتكلم عن نفسه حتى القيود كمذنب بولس بعد ما سبق وقال له اشترك في احتمال المشقات يعلمنا مبدأ ما تقولش حاجة لحد إلا لما تكون بتعملها فبولس بيقول له عليا أنا بقى على بولس أنا في المسيح أحتمل المشقات حتى القيود كمذنب قال له أنا بوصيك تشارك في حمل المشقات وأنا سبقتك من زمان حياتي كلها مشقات الذي في المسيح أحتمل أنا المشقات كمذنب ما هو من ضمن المشقات إنك تجازى كمذنب وأنت ما عملتش حاجة يعني بولس اتسجن عشرات المرات ايه تهمتك يا بولس مسيحي تهمته بس انه بيبشر بالمسيح لكن ما تمسكش عليه غلط ابدا لغاية الاعدام برضه ما كانش فيه تهمة ثابتة عليه الا انه بيفتن المسكونة بيعمل فتنة بسبب بشارته بالمسيح فبيقول انا احتمل المشقات حتى القيود لانه في الوقت ده كان مقيد في السجن كمذنب ودي قاسية بتبقى اللي يشوف منكم واحد مظلوم في السجن مشاعره محروقة لأن الظلم صعب ولما توصل إن الظلم يسجن إنسان بتبقى قاسية لكن بولس عاش الكلام ده لأنه واخد قوته من أن المسيح له المجد هو نفسه ظلم ظلم وتذلل ولم يفتح فاه أحتمل المشقات حتى القيود كمذنب ولكن كلمة الله لا تقيد لألا تيموساوس يصعب عليه يقول له بص أنا اتسجنت وأنا اتأيدت لكن أطمنك كلمة الله لا تقيد وده موضوع ممكن نستفيد فيه إزاي بولس اتسجن مرات كتيرة وفترات طويلة وكلمة الله لم تقيد يعني إيه يعني بسبب سجن بولس كانت البشارة بتنتشر أكتر نتعجب لما نقرأ تاريخ الكنيسة أن في الأزمنة اللي كان فيها اضطهاد شديد واستشهاد بالالاف الكنيسه مش كانت بتصغر لان في الاف بيموتوا كل يوم كانت بتكبر ايه اللي بيحصل طب ده في ناس بتموت وناس مهمه في الكنيسه كل واحد يستشهد كان يبقى جنبه مئات والاف يؤمنوا لان كلمه الله لا تقيد سر عجيب حتى ان واحده من المؤرخين قالت دماء الشهداء بذار الكنيسه يحكوا عن الست دميانة مثلا وقت استشهادها بس 3000 نفس أمنت شوفوا الأعداد كلمة الله لا تقيد ما حدش فيكم يخاف على الكنيسة يوم ما تيجي اضطهادات على الكنيسة عرفوا انه ده زمن كرازة وان الكلمة لن تقيد ولو تأيدوا كل الكارزين كلمة الله لا تقيد ما تخافوش بقى ده شغل ربنا ده شغل ربنا دي مش شغل بشر كلمة الله لا تقيد مهما قيد كل الكارزين لأجل ذلك أنا أصبر على كل شيء بولس بيدي نفسه كمثل أعلى لتلميذه فبيقول له أنا بحتمل المشقات حتى القيود كمذنب وأنا من أجل كلمة الله أصبر على كل شيء لأجل المختارين لكي يحصلوا هم أيضا على الخلاص الذي في المسيح يسوع مع مجد الأبدي يعني أنا بصبر على كل حاجة تحصل لي عشان في مختارين في ربنا مختار ناس عاوز يوصل لهم الكلمة في ناس ربنا عاوز يجيبها للملكوت وأنا عشان خاطرهم مستعد أستحمل أي حاجة بولس بالذات كان مفيش حاجة توقفه عن الشهادة لربنا أبدا اللي يقرا سفر الاعمال يلاقي كل مره يتحاكم فيها بولس يقلب المحاكمه الى عظه للموجودين بدل ما يدافع عن نفسه يدافع عن قضيته وعن المسيح كاله وعن الخلاص وناس تؤمن يوم ما اتحط في مركب بينقلوه من سجن لسجن بقى بيوعظ في الناس وبيصلي وعاوزهم يرجعوا لربنا يوم ما اتحط في سجن روما مسك السجين اللي جنبه عبد هربان وحرامي قعد يبشر فيه لغاية ما عمده ايه ده مفيش حاجة بتوقفه ابدا كلمة الله لا تقيد لأجل ذلك أنا أصبر على كل شيء لأجل المختارين لكي يحصلوا هم أيضا على الخلاص الذي في المسيح يسوع هو شايف الخلاص في إيده شايف الملكوت ربنا حاط ادهوله وقال لتيموساوس في الرسالة اللي فاتت امسك بالحياة الأبدية التي إليها دعيت فعاوز زي ما مسك السماء ومسك الخلاص وحس انه الأبدية قريبة جدا وانه طريق الفردوس مفتوح قصاده عاوز كل الناس تدخل حاسس بقيمة كل دقيقة وحاسس بقيمة كل نفس وعاوز الكل يرجعوا لربنا بأي تمن فيصبر على كل شيء لأجل الخلاص لأجل المختارين فيحصلهم أيضا على الخلاص الذي في المسيح يسوع مع مجد أبدي سر حماس أي خادم هو المجد الأبدي عينه شايف السماء وعارف ان في مجد مستنيه مجد أبدي كرامة كبيرة قوي انك تقعد جنب المسيح إلى الأبد في مجد وفرح وسعادة لا ينطق بيها تخليك تتعب وتحاول وتصبر وتستحمل لأن كل ده هيتحول إلى مجد صادقة هي الكلمة أنه إن كنا قد متنا معه فسنحيا أيضا معه هنا يعني ملخص الكلام أو من الآخر بقى صادقة هي الكلمة يعني الكلمة دي كلمة حق صحيح إيه اللي هتقوله يا بولس إيه الكلمة إن كنا نموت معه سنحيا أيضا معه يا ترى الواحد فينا وهو بيحط راسه في آخر لحظة من حياته هيقدر يقول أنا مت معاه ولا هيقول أنا مت معرفوش إن كنا قد متنا معه حياته كلها كانت لازقة في المسيح فهو بيغمض عينه بيقول له يا رب عشت معاك ومت معاك فالمسيح يقول له وتحيا معي إلى الأبد لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح هل نقدر نقول في آخر عمرنا قد متنا معه ما هو اللي يقول مات معاه يبقى عاش معاه لغاية ما مات معاه لكن كانت حياتنا بعيدة عن ربنا يجيلنا الموت في غفلة وما نعرفش نقول قد متنا معه لكن إن كنا متنا معه سنحيا أيضا معه في وعد في كده لو هنموت مع المسيح صحيح إن كان في استشهاد أو في حياة مقدسة تليق بأولاد الله سنحيا أيضا معه إن كنا نصبر فسنملك أيضا معه يمكن واحد ما يموتش مع المسيح بالحرف ما يستشهدش يعني طيب ايه يعني مش هيعيش مع المسيح لا هو مش هيصبر في حياته مش هيحتمل التجارب بصبر مش هيحتمل الضيقات والاضطهادات بصبر مش هيشكر على الآلام بإيمان وصبر مش هيستحمل الناس وغلب الناس بصبر طيب إن كنا نصبر معه سنملك أيضا معه إن كنا ننكره فهو أيضا سينكرنا الوش الثاني ربنا يحمينا كلنا الإنكار لو أنكرنا المسيح المسيح قال أنا هنكركم قال من ينكرني قدام الناس أنكره قدام أبي في السماوات ومن يعترف بي قدام الناس أعترف بي قدام ملائكة أبي في السماوات فإن كنا ننكره سينكرنا برضه صحيح معناها الحرف الواضح أن الواحد ينكر مسيحيته ويبيع الإيمان كله لكن أخاف كمان يكون لها أشكال أخرى من الإنكار يعني مثلا بطرس أنكر المسيح بس في الأول قال إيه قال معرفوش يعني مجرد أنه قال معرفوش حسبت إنكار للمسيح أحيانا نقول ما نعرفش المسيح وبنقولها بشكل صريح للأسف أحيانا يسألوننا عن سبب الرجاء الذي فينا ونقول ما نعرفش ما نعرفش هم مين اللي هيعرف غير المسيحيين أحيانا سلوكيات مسيحية بسيطة ما نرضاش نعملها وكأننا بنقول إيه إحنا ما نعرفش المسيح وهو المسيح يتعرف من اللبس العريان الغير لائق طبعا اللي بيلبس لبس غير لائق بيقول ما عرفش المسيح اللي بيكذب بيقول ما عرفش المسيح اللي بيكره وبيعادي بيقول ما عرفش المسيح لأن المسيح عمره ما قال كده ولا دي طريقته ولا منهجه ولا أكيد عشر ولا عرف اللي مش عارف يحب ده إن كنا ننكره وأيضا سينكرنا آخر آية مريحة إن كنا غير أمناء فهو يبقى أمينا لن يقدر أن ينكر نفسه ربنا يحمينا ما نقعش في الإنكار لكن من المؤكد أن أغلبنا في صف غير الأمناء يعني إيه عاوزين السماء وبنجاهد وبنصبر بس محدش فينا يقدر يقول أنا أمين لا أنا مش أمين في صلواتي ومش أمين في جهادي ومش في أمين في خدمتي وما ربيتش ولادي بأمانة كما يجب أنا رب غير أمين أنا عاوز السماء وعاوز أصبر وعاوز أموت معاك وعاوز أعيش معاك بس لازم أعترف لك إني لم أكن أمينا ليها حل عندك ولا زيها زي الإنكار فيقول كلمة مريحة ووعد مريح إن كنا غير أمناء هو يبقى امينا لانه لا يقدر ان ينكر نفسه يعني ايه يعني ما يقدرش هو بقى يرجع في محبته احنا ما كناش امنا لان محبتنا كانت غير كاملة فكنا بنحاول بس ما كناش امناء اما هو ذو المحبة الكاملة يظل امينا الى الابد لانه لا يمكن ان ينكر نفسه يعني ما يقدرش يغير طبعه هو محبة وبيحبنا ودعينا حتى لو مشينا بضعف يسندنا ولا يضيعش مننا السماء لن يقدر أن ينكر نفسه أصل إحنا حتة من نفسه فمش هيقدر يقول معرفهمش هنقف قصاده في السماء نقول له يا رب احنا مقصرين احنا غير أمناء يقول له تعالوا برضه عارفكم واحد واحد أمال مين اللي هتقول عليهم مش عارفهم يا رب الذي ينكرني أنكره اللي قال معرفوش خالص لكن طول ما الواحد بيجاهد عشان يدخل السماء حتى إن وجد غير أمينا كاملا إلا أن ده ما, ما يضيعش منه الأبدية لكن خلونا نسعى لكي نكون أمناء لأنه لو لم نسعى في الأمانة هنقع في الإيه؟ في الإنكار لما كناش بنجاهد نبقى أمناء المصيبة هتبقى أكبر وننكر المسيح لكن طول ما احنا بنجاهد نبقى أمناء حتى إن وجدنا غير أمناء هو يبقى أمينا لن يقدر أن ينكر نفسه